وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله نحن بأن مد عايشين مع قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا التقوى تركوا الحرام والمشتبهات والمكروهات وبعض المباحات هي دي اترك بعض المباحات شوية من المباح تسيبه لله عشان يحصل لقلبك نوع من أنواع التقوى فيحصل لنفسك أن تيأس منك أكثر الناس قد استأسدت نفوسهم واستولت عليهم وحكمتهم فمن الناس من ركبته نفسه فقادته إلى المهالك ومنهم من ركب نفسه فقادها إلى النجاة ما تخليش نفسك تركبك إن نفسك تقودك إن نفسك توجهك إن نفسك دايما توديك تأمرك وتنهاك لا أمرها وده اللي قلنا ان ده الفائدة العظمى من الصيام فائدة الصيام هي لعلكم تتقون ايه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الفائدة العظمى من الصيام إقامة حاكمية الله على النفس ان انت بالنهار وانت صايم نفسك تقول لك كل لا اشرب لا ليه أما يأذن الرب أذان المغرب فساعتها بنعود النفس ونربيها إن مش هي اللي بتؤمر وتنهى وإنما اللي بيؤمر وينهى مين الله مش هي اللي بتأذن وتبيح لا اللي بيأذن ويأمر ويمنع الله يبقى أول شيء أن تعتقد عداوته وقد أجمع العلماء على أن النفس لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها ولن تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة ولن تكون صحيحة سليمة حتى يكون داؤها هو دواها داؤك هواك هوى النفس ودواؤك مخالفة هواك قال ابن الجوزي عليه رحمة الله ولم أرى أشد ولم أرى مشتتا للقلب أشد من مطاوعة النفس في كل ما تطلب ما تطاوعش نفسك لا تطاوع نفسك في هذا الأمر قوم اشرب مش هشرب اعدل رجلك خليني كده هتتكسر خليها تتقطم لوجه الله ما تطوعش نفسك قل لي يعني الواحد يعذب نفسه اه ينفع كده هي مش هتيجي الا كده وده دين يا عم شيخ آه، وانا بكلمك في تكنولوجيا ده دين طب جبته منين قال ابو ذر شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكنا تاني صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم شكونا لرسول الله حر الرمضاء فلم يشكنا يعني ايه لم يشكنا لم يزل شكوانا يعني ايه حر الرمضاء في صلاة الظهر مسجد الرسول صلى عليه كان مسؤوب بخوص فكانت الشمس بتضرب وكان الارض مع لها السجاد انت قاعد على سجاد حاطين لك تحتيه لباد الف ها وتحت منه مش عارف سيراميك مكسب ايه اقعد كده وارتاح ها الرسول صلى عليه كان مسجده مفروش بايه حصى فكانت الشمس وعارفين شمس مكة لما تضرب في الحصى الحصى آه يسخن يولع فهم واقفين عليه والرسول كان صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الظهر الركعة الأولى ب 30 آية والركعة الثانية ب 15 آية وسجوده مثل قيامه وركوعه مثل قيامه فقالوا له يا رسول الله حر الرمضاء ال- الرمضاء حين ترمض الفصال الفصال اللي هي المهر بتاع الفرس لما يبقى ال- الأرض سخنة بي- بيتنطط كده عشان رجله إيه لسه طرية فرجليه بتحرقه من سخونية الأرض فهي ترمض الفصال الفصال تجري الشاهد هنا قالوا له حر الرمضاء الارض مولعه فخفف الصلاه شويه قال لهم لا مش هخفف شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا لم يزل شكوانا تعلمناها من سيدنا النبي في مخالفة هوى النفس انه كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم يصوم حتى تعتاد نفسه الصيام وتألفه ينقلها إلى الضد فيفطر حتى تعتاد نفسه الإفطار وتألفه ينقلها إلى الضد هي دي يقوم أول الليل أحيانا ويقوم وسط الليل أحيانا ويقوم آخر الليل أحيانا لكي يخالف هوى النفس هو ده العلاج اتنين يبقى أول حاجة عداوة النفس أن تعتقد أن النفس عدوتك لما تشير عليك بشيء هي بتشير بهواها اللي يعجبها اعتقد دي أولا اتنين مخالفتها إذا نفسك مالت لشيء خالفها ما تطوعهاش اتعبها عشان تريحك ثلاثة لا ترى نفسك المشكلة الكبيرة انك تبقى شايف نفسك شوية قال ابن القيم عليه رحمة الله لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند حدها ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي إياك والاختيار لنفسك إياك وأن تشبع في نفسك شهوة التملك مشكلة كبيرة في منازعة الله في ربوبيته وإلهيته إنك تحس إن ليك ملك الحاجة دي ملكي بتاعتي أتحكم فيها كما أشاء أأمر وأنهى و كتير في الآفة دي بنشوفها في بعض الأزواج وبتبقى عقد نفسية اللهم داوي أمراضنا قلنا ان احد جوانب عظمه سيدنا النبي صلى الله عليه انه كان خاليا من العقد النفسيه صلي عليه سليما صلي عليه لان سيدنا جبريل شال من قلبه ايه العقده فتح صدره وطلع هذا حظ الشيطان منك رماها خلصت غسله بزمزم في طست من ذهب صلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم عشان كده قعد كان الناس بيتجوزوا في زمنه على سن 10 سنين و11 سنة و13 سنة هو قعد لسن 25 لم يتزوج وما كانش عنده الجواز ده عقدة بدليل انه تزوج أرملة تزوجت قبله ثلاث مرات أكبر منه ب 15 سنة لو كان عنده عقده ما كانش اتجوز كده صح ولا لا ولم يتزوج عليها حتى ماتت شاهد ان بعض الناس عنده عقدة دي ان هو في حياته ما تملكش كان ابوه وامه كابسين على نفسه او غلبان ما حلتهمش حاجة فما عندوش حاجة ساعة ما يتزوج يحس بقى ان مراته دي ايه بس لقيت حاجة اتحكم فيها عدي قومي تخرجيش تروحيش ما تبصيش نزلي البيسة ارفعي ال طولي ال الص- ايه يا عم دي آفة حب التملك عامل فيها إله يريد أن يطاع فلا يعصى وأن يذل له ويخضع وأن يحتاج له ويسأل دي اللي قلنا أكبر من الشرك دي آفة قلبية أكبر من الشرك اللي هي ينازع الله في ربوبيته وإلهيته عايز يبقى إله مطاع معبود مشكلة كبيرة فيه دي إنها بتقتل في الإنسان اسم عبد عشان كده اللي زي ده دايما بيطلب العلو آه برضو حتة من كراسة التخاريف إن المرأة ربنا قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين المرأة دايما بتحب تثبت أنوثتها طاع معبود مشكلة كبيرة فيه دي إنها بتقتل في الإنسان اسم عبد عشان كده اللي زي ده دايما بيطلب العلو آه برضو حتة من كراسة التخاريف ان المرأة ربنا قال او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين المرأة دايما بتحب تثبت انوثتها انوثتها آه، بتتزين بتتجمل بتتزوق بتتدلع ب... دي امرأة هي كده ربنا خلقها كده وكلما ازدادت في ذلك آه، آه، زادت انوثتها الا الرجل الرجل مش محتاج ان هو يثبت بالشكليات للمرأة ان المرأة تحس ان هو بيحاول يثبت لها انه راجل كده ينقص في نظرها يعني هي المرأة محتاجة تثبت للراجل انها جميلة وانها انثى وانها وانها محتاجة كده وكلما فعلت ذلك ازدادت في عين الرجل اما الرجل اذا حاول ان يفعل ذلك يسقط من نظر المرأة فلذلك بنقول ايه ان الشخصية اللي زي دي اللي فيها حب التملك دايما بيحب ان هو آه، يكبر ويعلى ويثبت في عيون الناس وعيون من ينظر اليهم ومن يريد آه، ان ان يريد ان يثبت فيهم ان هو يستحق ان هو وديك آفة تضيع القلب لأن مطلب القلب الصحيح انشغالك بالله لا بالناس انك تثبت لربنا انك عبد مش تثبت للناس انك رب مشكلتك الكبيره انشغالك بالناس انشغالك من حولك وانشغالك بنفسك علي بن عباس رضي الله عنهما آه، هم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم انشغالك بالناس ايه لا لا لا آه، ان اكبر مصيبه تصاب بها انشغالك بالناس عن نفسك اخسر الناس صفقه اخسر الناس صفقه من انشغل بالناس عن نفسه واخسر منه صفقه من انشغل بنفسه عن الله هي دي كنت بتكلم الجمعه اللي فاتت في خطبه الجمعه عن كيف يدخل الايمان في قلوبنا كيف يدخل الإيمان إيه؟ في قلوبنا ولما يدخل الإيمان قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن كلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان إيه؟ في قلوبكم إن إزاي يدخل الإيمان في قلوبنا ذكرنا أشياء منها ألطف ما وقفت عليه وهزني من جوه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في أهي بالنص كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من الولاء والبراء قلنا إن معناها لكي يدخل الإيمان في قلبك أن تحب الله ولا تحب غيره إلا له إذا أحببت غير الله كحب الله شرك إذا أحببت أحدا مع الله كحب الله شرك إذا أحببت لهواك شرك لذلك عشان يدخل الإيمان في قلبك وتنزع الحجاب يدخل لابد من أن تحب الله وحده وأن توالي له وحده آه، من علامة عدم دخول الإيمان القلب الانشغال بالناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلوبهم لا تؤذوا المسلمين ولا تتب- تتبعوا عوراتهم كده نص الحديث هو في رواية تانية يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبه لا تت- لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم يبقى اللي يؤذي المسلمين ما يقدرش يقول ان الايمان دخل قلبه مستحيل يكون الايمان دخل قلبه ويأذي مسلم مستحيل مستحيل ما تأذيش حد وإن آذوك لأن أنا عارف إن لن يسلم أحد من أذى الناس لن يسلم أحد فإن آذوك وإن آذوك وإن آذوك لكن أنت لا لا تؤذي أحدا خلاص يبقى ده مبدأ عندك انك ما بتأذيش حد لا تؤذي احد يبقى كانت الأولانية أن تعادي نفسك اثنين أن تخالف نفسك ثلاثة ألا ترى تشهد لنفسك فضلا ولا ترى لك حقا ألا تشهد لنفسك فضلا أنت مين؟ المذنب أنت إيه؟ الخطاء أنت مين؟ الحقير أنت مين؟ الذليل لربه أنت مين؟ الخاضع المنتظر رحمة ربه ده حالك كان بعت لي عمك الشيخ عمرو ايه الحال النهارده ايه قلت له اضطرار الحال النهارده ايه آه امن يجيب المضطر حالتك اضطرار انك مضطر لربك يا رب ماليش غيرك أبات واصحى في غيرك لا تنسيني ذكرك ولا تحوجني لغيرك العبد اللي هو ساكن ساكت راكد في مربط العبودية وخلي بالكم ممكن يبقى واحد قاعد في المسجد معتكف ماسك المصحف شغال في الذكر يلهج به قائم راكع ساجد وهو بعيد عن الله لأن عمله ده بيزيد طغيان للنفس عشان كده قالوا ايه ذنب تزل به خير من طاعة تدل بها عليه تعبد وتطغى واحيانا انسان بيعمل كده وله الى الله حاجه ماشي يا عم عمار هو مزنوق لي من دول والترم فرفصت وخايف لا يسقط فعمال يعبد ويزود انجح ما تفضحنيش قدام ربنا يا رب. قدام أخ- اخواتي قدام ابويا يا رب بس ده مش فربنا يزيده ما ينجحوش رغم كل اللي عمله ليه لان يريد الله منه ان يكسره ان يكسر هذا الطغيان الذي فيه الكلام ده على فكرة في نفوس بعضكم احنا مش بنتكلم على لا احيانا في نفسك انت دي انك انت بت... بيوصل تفكيرك كده ان اعمل لربنا دي عشان يديني دي ما تشتغلش مع ربنا كده ربنا لا يصلح له ان يعامل بهذه الطريقة رؤية النفس ومن غير ما نقول قلنا كتير ان سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انه ما كانش شايف نفسه خالص لما قالت طوبى عصفور من عصافير الجنه لما قالت عثمان بن مظعون أشهد لك يا أبا السائب أنك من أهل الجنة رسول الله وما يدريك أنه في الجنة إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم لما قال لهم لن يدخل أحدكم الجنة عمله قال ولا أنت قال ولا أنا كنت بقول حتة خطيرة أوي امبارح يا دي أحمد يا يا وحش بعنوان إلا محمد في سمر إلا محمد صلى الله عليه وسلم في حاجات كده تبقى للبشر كلها إلا محمد بمنتهى البساطة اللي يخطر على البال دلوقتي إيه إن كل الأنبياء يوم القيامة يقولوا إيه نفسي نفسي إلا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشاهد هنا إيه إن قلت إن أي حد يبقى آه، يبقى معروف للناس بيقولوا من جوانب العظمة إن يبقى بين الإنسان وبين الناس مسافة يبقى في حجاب ما ينكشفش كله لأنه لو انكشف للناس زي ما بنقول كده لما بتقرب الصورة تبان العيوب فلما تقرب من الشيخ هتشوف عيوبه ما تقرب وتدخل وتعيش مع حياته هتعرف ذنوبه وأخطائه هيصغر في عينك لكن طول ما هو بعيد كده وفي مسافة وفي حجاب مش باين تفضل عظمته وهيبته سيدنا النبي صلى عليه إلا النبي محمد النبي صلى الله عليه وسلم كان مكشوف تماما في صحته وفي مرضه في جده وهزله في عبادته وفي نومه وفي أكله وفي شربه وفي حربه وفي انتصاره وفي هزيمته كله ومج... ومتزوج ها تمانية تمانية التمانية دول بإيه بيقولوا كل حاجة بينام ازاي وياكل ازاي ويتوضى ازاي ويدخل الحمام ازاي ويغتسل ازاي صح ولا لا ومع ذلك لم يزدد إلا عظمة رغم الكشف التام ده فاتني بقى ان انا اقول في في سمر امبارح خدها جديده ليك انت مخصوص النهارده حتى باطنه كشفه الله وتخشى الناس والله احق ان تخشاه قلنا ان دي جانب من جوانب عظمه النبي لانه خشي الناس مره في حياته ولم يخشى الناس قط ودي ايه عظمه انه مره واحده عملها وربنا كشفها حتى باطنه كل اللي جواه ظهر ولم يزدد إلا عظمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واحد لا ترى نفسك ما تشوفش ان انت احسن من حد لا تشهد لنفسك فضلا ما تقولش انا افضل لأني حافظ قرآن القرآن حجة لك أو عليك لو نمت هتتكسر دماغك قال له اللي بيتكسر دماغه ده مين قال له ده اللي حافظ القرآن ونايم عنه وبأكيد اللي حافظ القرآن ونايم أحسن من اللي مش حافظ ونايم يبقى كده كده هتتكسر دماغك طول ما انت نايم آه، ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا ما تشوفش أبدا إن من حقك إن الناس تحترمك تقول لي أنا بحترم الناس فمن حقي إن مش من حقك مش من حقك الاحترام أن تستحقه لا أن تطلبه أن يبذل لك لا أن تلزم به فلا تطلب ولا تفرض ولا ترى أن ذلك لك ده أنت دايما تقول أنا ما استاهلش بس ربنا كريم يعني أنا والله ما استاهل البيت ده بس ربنا كريم الدولي انا وربنا ما استاهل ان انا اصلي بالناس ولا ان انا اقعد اكلم الناس ما استاهلش لكن ربنا زي ما كان بيقول ابويا الله يرحمه يا ابني آه، سمعه وطلعت علينا دعاء سمعه وطلعت علينا لكن في الاصل لا نستاهل ولا دي شغلتنا بس سمعه وطلعت علينا خلاص نشيلها بقى وربنا يقدرنا هي دي ألا تشهد لك فضلا أنت أفضل من مين ولا حد مش من حقك انك تخطب جمعة اذا ربنا اكرمك بيها توكل على الله ما اكرمكش بيها دي انت قاعد تنتظر فضل الله واذا ربنا اكرمك بيها ما تعتبرش ان ده حقك وتستاهل اعتبر ان انت متطفل وربنا ييسرها لك ده فضل احفظ دي من عين جود المنة لا منك ولا بك ولا لك ولا فيك هي من عين جود المنة من فضل الله عليك ابن القيم في آخر الحتة اللي ابن- احنا بنقولها دايما اللي هي لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان قال ايه في آخرها فليس فيك ها؟ ولا منك ولا بك ولا لك خير البتة إلا أن يخلق الله فيك ذلك فلا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا حقك إيه أنا ماليش حق أحبكم في الله وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وتوبوا إلى الله